أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل الفصل 12 والآيات من 1 ل 17 النهاردة هنتكلم عن حكاية تاريخية هتساعدنا نتعرف أكتر على التحديات اللي قابلت الكنيسة الأولى الرومان غزوا بلاد كتير حوالين البحر المتوسط وفرضوا سيطرتهم عليها والحكام اللي حطوهم الرومان في السلطة على البلاد المحتلة كانوا دايما بيحسوا برفض ناس البلاد دي ليهم وكرههم للرومان كدولة بتحتلهم لكن في مملكة إسرائيل الرومان كانوا مهتمين إنهم يقووا مركز هيرودس الملك وعيلته لأنه كان بيواجه صعوبة في إنه يحافظ على الأمن في أورشليم والبلاد اللي حواليها وكان بيجمع الضرايب للدولة الرومانية عشان كده كان كل حاكم جديد لروما بيهتم قوي بإسرائيل والراجل المسؤول عن حكمها وبيدعمه عشان يقدر يسيطر على البلد وناسها في قصة النهاردة هنشوف إزاي كان هيرودس الابن حاكم طاغية وأناني لما تعين جديد كحاكم يحكم على بني إسرائيل ويتحكم فيهم لوقا هيحكي لنا قصة النهاردة واللي كتبها بإلهام من الروح القدس تعالوا نسمع الأحداث الدرامية اللي هيقولها لنا لوقا في الوقت الحساس دوا من تاريخ الكنيسة الأولى
من حكاياتنا اللي حكيناها في المرات اللي فاتت عن أتباع يسوع المسيح من الكنيسة الأولى عرفنا حجم الاضطهاد والخطر اللي كانوا عايشينه في الفترة دي استشهد منهم عدد كبير وأكتر اتسجنوا لأنهم أعلنوا إيمانهم بيسوع المخلص وكانوا القادة الأوائل للكنيسة هم أكتر ناس اتعرضوا للتعذيب والإهانات خصوصا من الكهنة اليهود اللي كرهوا رسالة يسوع المسيح اللي بتدعو للحب والمغفرة رغم كده كان المؤمنين بيها بيزيدوا كل يوم يسوع علم أتباعه إنهم يكونوا متواضعين ومخلصين ليه ولرسالته وإخلاصهم ده خلى المسؤولين في الهيكل وكهنة اليهود يطردوهم ويحاربوهم بمنتهى الشراسة روما عينت راجل من عينة هيرودس اسمه أغريباس وفي عهده واجهت الكنيسة فترة جديدة من الاضطهاد الشديد
ملخس تعالى قرب
أمرك يا مولاي أنا جمعت أسامي كل اللي عاملين مشاكل مع الدولة الرومانية اللي اسمهم المسيحيين
فكرني يا ملخس مين بالظبط الناس دول اللي مسببين المشاكل لكهنة الهيكل والقادة الدينيين في إسرائيل
مولاي الملك أغرباس الناس دول اترموا بره الهيكل لأنهم ادعوا إن زعيمهم قام من الموت وبيتكلموا عن مملكة جديدة ما فيهاش حكم للرومان ولا أي حد من أفراد عيلة جلالتك الملكية لكن بيحكمها المصلوب اللي قام من الموت
قول لي يا ملخس مش يسوع ده اللي عمي حكم عليه بالصلب أيوة يا مولاي كنا متصورين إن المجموعة الصغيرة اللي وراه هينتهوا ويتبعتروا بعد صلبه لكن بالعكس عددهم زاد واتضاعف في وقت قليل قوي وأنا إيه اللي يهمني من شوية فلاحين في بلد صغيرة زي إسرائيل يصدقوا واحد اتقتل وخلصنا منه الحقيقة إن القادة الدينيين وكهنة الهيكل هيقدروا قوي حكم جلالتك وساعدتهم يتخلصوا من الجليليين المزعجين دول ودعوتهم الغريبة في أورشليم يعني أنت شايف في مصلحتنا نساعد رؤساء الكهنة طبعا يا مولاي وهتبقى محبوب ومحترم من كل العائلات الكبيرة هنا في إسرائيل
وبعد أيام بدأت حملة شرسة على قادة الكنيسة الأولى وأمر هيرودس أغرباس حراسه أنهم يقطعوا رأس يعقوب أخو يوحنا بالسيف القسوة والوحشية اللي عامل بيها هيرودس أغرباس أتباع يسوع خلت الكل يصدق إنه حاكم قوي وبدأت سلسلة من المحاربات والاضطهاد لأتباع يسوع المخلص وسعى هيرودس أغرباس أنه يقوي مركزه في البلد فأمر بالقبض على بطرس الرسول
ايوه ايوه مين اللي بيخبط
أنا متياس
اهلا متياس ادخل بسرعه هتلاقي بقيه الناس في الاوضه اللي جوه
سلام يا متياس يا ترى عرفت اخد بطرس على فين أيوة عرفت من واحد صاحبي بيشتغل حارس في السجن بطرس محبوس في أكتر مكان متحصن في السجن كله وعليه حراس من كل ناحية الجبنه الجبنه خايفين من واحد صياد ورابطينه بالسلاسل واضح من الحراسه المشدده دي ان اغرباس مش ناوي يفرج عن بطرس زي ما قتل اخويا انا متاكد انهم هيقتلوا بطرس قريب بعد ايام هتحتفل اورشليم بعيد الفصح وبعدين عيد الفطير ما تنساش انهم قبضوا على يسوع وصلبوه في عيد الفصح تفتكر هما بيخططوا انهم يصلبوا بطرس قبل الفصح بيتهيالي إن ده هو اللي بيفكروا فيه
اختيار هيرودس أغرباس حاكم على اليهود ما كانش لقدرته على القيادة لكن لأن شخصيته ضعيفة وسهل الانقياد وكان عنده رغبة قوية في أنه يرضي السلطة الرومانية وزي كل راجل شرير حاول يداري ضعف شخصيته بقسوة المطاردة ومحاولة فرض السيطرة على المدينة باضطهاد المسيحيين وإرضاء كهنة اليهود
ادخل ادخل
بعتلي يا مولاي ما تقفش كده يا ملخص تعال هنا اقعد انا وصلتني تقارير متضاربة يا ملخص وانت لازم تفسر لي الكلام ده دلوقتي هعمل كل اللي هقدر عليه يا مولاي ايه الموضوع
وصلتني تهاني كتير وتأييد وتعبير عن المحبة من كهنة الهيكل اللي انت بتسميهم الناس المؤثرين في الشعب هما بيحترموا قوتك وقراراتك يا مولاي ولما أتباع المصلوب كتير قوي زي ما قلت لي وعاملين إزعاج لكهنة الهيكل ليه ما عملوش أي شغب في الشوارع من ساعة ما قتلنا واحد من زعمائهم وحبسنا التاني في السجن وبقاله دلوقتي فوق الأسبوعين محبوس اتكلم ايوه يا مولاي بيتهيألي بيتهيالك إيه انطق بيتهيألي ان اتباع المصلوب حسوا بقوتك وحزمك يا مولاي فما حاولوش يعملوا اي شغب وطبعا واضح ان الحاكم الروماني مبسوط قوي من قراراتك الحاسمة في موضوع اتباع المصلوب بيتهيالي يا ملخص ان القادة الدينيين بتوعك وكهنة الهيكل بيحبوا سفك الدم زي الرومان بالظبط
في الوقت اللي كان بطرس مربوط في السلاسل وتحت حراسة مشددة كان التلاميذ والمؤمنين بيصلوا عشانه بحرارة مرت أيام كتير من غير أي أخبار من السجن ومن غير ما أغرباس ياخد أي خطوة لكن بعد كده عرفنا إن بطرس في وسط ضلمة السجن وهو نايم ومربوط بالسلاسل جوه زنزانته شاف ملاك الرب
بطرس بطرس
انت انت مين عاوز ايه هو انا هو انا بحلم انت مين اقف يا بطرس قلت لك اقف
مش مش قادر مش قادر انا انا مربوط بالسلاسل مع الحارسين دول مش قادر
قوم يا بطرس السلاسل اتكسرت
اكيد انا بحلم لا لا لا لا, لا. انا ايديا ورجليا حرين تعالى ورايا يا بطرس ربنا بعتني اخرجك من هنا
مشي بطرس ورا ملاك الرب جوه دهاليز السجن الضلمة لغاية لما حس بليل أورشليم الدافي ولما خرجوا من البوابة الأخيرة للسجن كان بطرس حر تماما وسابوا ملاك الرب يكمل طريقه لوحده مشي بطرس بسرعة لحد لما وصل لبيت مريم والدة مرقص كان الوقت متأخر خبط على الباب وبعد شوية سمع صوت شابة اسمها رودة جت قريبة من الباب
افتحوا افتحوا الباب افتحوا بسرعة أرجوكم دخلوني
في ايه يا رضا بطرس ده بطرس بطرس على الباب بطرس على الباب يمكن يكون بيتهيألك ولا حاجة هو بطرس انا عارفه صوته كويس هو بطرس اكيد افتحوا افتحوا الباب هو هو بطرس انا عارف صوته كويس هو هو بطرس اكيد افتحي افتحي
ايه هتسيبوني بره طول الليل اهلا اهلا يلا يلا يلا بينا يلا بينا ندخل بسرعه ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا خليكوا هاديين ما تخافوش ما تخافوش ارجوكوا ازاي ازاي خرجت من السجن يا بطرس ايه اللي حصل احكي لنا انا انا كنت مربوط بين اتنين من الحراس قاعد على كرسي من الحجر كنت نايم وساند راسي على الحيطه فجاه لقيت قدامي ملاك الرب بيصحيني والحراس نايمين السلاسل اللي كنت مربوط بيها وقعت على الارض وابواب السجن التقيله انفتحت من غير ما حد يلمسها ولما وصلت الشارع لقيت ملاك الرب اختفى احنا بقالنا ايام بنصلي عشانك طول النهار والليل وربنا سمع صلواتنا عمل بالمعجزة اللي حصلت معاك وخرجتك من السجن لما رودة قالت لنا انك انت اللي على الباب محدش صدقها لما يصحوا الحراس يا بطرس ويلاقوا السلاسل على الأرض وأنت مش موجود هتلاقي البلد كلها بتدور عليك عندك حق يا يوحنا خطر قوي اني افضل في اورشليم ويا ترى ناوي على إيه يا بطرس؟
لما كنت ماشي في الشوارع بدور عليكم جالي إلهام إني أرجع قيصرية أنا عارف إنهم هيرحبوا بيا هناك هناك هعيش مع كرينيليوس هو قبل الخلاص وحياته اتغيرت لما كنت عنده وانتم كمان كل واحد فيكم لازم يسيب اورشليم ويبتدي يبشر برساله يسوع المخلص في كل الارض هو ده اللي امرنا بيه يسوع قبل ما يطلع للسماء فاكرين
لما صح الحراس الصبح لقوا بطرس اختفى من السجن وجريوا زي المجانين يدوروا عليه في كل حتة لأنهم كانوا خايفين على حياتهم وكان خوفهم في محله لأن أغرباس قتلهم كلهم عقابا ليهم على هروب بطرس أما أغرباس الملك فكانت نهايته تعيسة ومأساوية لأنه بعد ما هرب بطرس من السجن أغرباس بقى عصبي قوي وبيعامل كل الناس بعجرفة وغرور بقى كل حكام المدن اللي حوالين أورشليم بيخافوا منه وبدأوا يبعتوا له مراسيل بالهدايا والكلام الجميل ويطلبوا منه إنهم ينصحهم بحكمته وعقله الرزين كانوا بينافقوه عشان يأمنوا شره لكن النفاق ده زود الغرور اللي عنده وبقى متصور إنه إله مش بني آدم وفي يوم كان بيخطب في الناس والجمهور قال ده صوت إله مش إنسان وهو كان مبسوط بالكلام ده قوي فضربه ملاك الرب ووقع على الأرض وأكلته ديدان الأرض وفي نفس الوقت اللي انتهى فيه الملك الظالم كانت كلمة ربنا بتنتشر في كل الأمم عن طريق تلاميذ يسوع المسيح وكبرت الكنيسة المسيحية واتضعفت على مدى السنين بنعمة ربنا الحنون
في قصتنا النهاردة كان في ثلاث أنواع من الحبس بتحكم حياة الناس شفنا بطرس وهو أسير السجن المادي والسلاسل لكن ملاك الرب حرر جسمه من السلاسل وخرجه من السجن وشفنا أغريباس وهو أسير الأنانية وضعف الشخصية واللي خلوه عبد لمحاولات إرضاء كهنة الهيكل وأصحاب النفوذ فاضطهد أتباع يسوع وقتل يعقوب أخو يوحنا وسجن بطرس وكانت نهايته الموت بضربة من ملاك الرب لكن النوع الثالث من الأسر نوع كويس لما المسيحيين المؤمنين كانوا أسرى كانوا أسرى لإيمانهم الأمر اللي شجعهم يصلوا لأجل بطرس وهو في سجنه عشان ربنا يعمل معاه معجزة ويخرجه من سجنه أنت شايف نفسك أسير أي سجن من السجون دي خلاصك وحريتك هي في إيمانك بيسوع المسيح وثقتك إن هو الرب والمخلص لو كان إيمانك مهزوز صلي لربنا عشان يأكد إيمانك وثقتك في يسوع لو كنت محبوس في سجن الجسد سلم إرادتك لربنا وصلي إنه يدخل قلبك لو كنت بتعتمد على الآخرين في تحقيق أمنك في الحياة اطلب من يسوع إنه يقف معاك ويساعدك عشان تثق في نفسك اقبل خلاص يسوع ليك عشان توصل للحكمة وتبقى حر بجد لو كنت لسه ما آمنتش بالمسيح يا ريت تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإذا كنت عاوز تسلم حياتك له عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
سأعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب مكرسا وعازما أتبعك حتى الصليب سأعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب مكرسا وعازما أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رفض أو في ضيق عيناي نحو جلجثة تراقب شخصا حبيب وفي مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب عيناي نحو الجلجثة تراقب شخص الحبيب وفي مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك يا رجائي ليس في العيان القلب انتخبك نصيب فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب رجائي ليس في العيان القلب انتخبك نصيب فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ضيق
خلي حبيبي لا سواك أخدمك حتى المشيب وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب خلي حبيبي لا سواك أخدمك حتى المشيب وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ضيق أتبعك يا سيدي أتبعك كارزا وشاهدا مكرسا نفسي لشخصك عيني نحو الجلجثة
لتكن حياتي ملكا لك أريد ربي أن أمجدك قدسا أشواق قلبي وكلما أصبو إليه امتلك عرش حياتي وحدك كل يوم زدني قربا لك كي أكون فاهما لقصدك غيرا حياتي حتى أعكس مجدك هبني ربي أن أصير مثلك أعبدك أعبدك أكرس نفسي لك كل الأيام أعبدك أعبدك أكرس نفسي لك كل الأيام لتكن إرادتي ملكا لك أريد ربي أن أسر قلبك لتكن أفكار قلبي وأقوال فمي مرضية أمامك يا سيدي فضي روحك القدوس داخلي كي أعيش خاضعا لصوتك علمني كيف أنقص
أضيع ذاتي لك كل الأيام أعبدك أعبدك أكرس نفسي لك كل الأيام أعبدك أعبدك أكرس نفسي لك كل الأيام أعبدك أعبدك أكرس نفسي لك كل الأيام أقضي عمري كله أمجد شخصك